باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح الاول ايه 23 وقال قال انا صوت صارخ في البريه قوموا طريق الرب كما قال اشعياء النبي وكان المرسلون من الفريسيين فسألوه وقالوا له ما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي أجابهم يوحنا قائلا أنا أعمد بماء ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق ان احل سيور حذائه هذا كان في بيت عبره في عبر الاردن حيث كان يوحنا يعمد وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه فقال وذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم هذا هو الذي قلت عنه ياتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس وانا قد رايت وشهدت ان هذا هو ابن الله والسبح لالهنا دائما ابديا امين في مسيرتنا مع شهادة القديس يوحنا المعمدان أرسل مجلس السنهدرين لكي يسأله من أنت وكانت شهادة يوحنا شهادة صريحة وقاطعة قال إني أنا لست المسيح سألوه إيليا رفض أجاب بالنفس سألوه النبي أجاب بالنفس قالوا من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا ماذا تقول عن نفسك وقفنا عند الآية اللي بتقول ماذا تقول عن نفسك لقد كان رد يوحنا عجيب انا صوت هو فهم انهم يقصدوا هل انت المسيح فقال لهم لا انا صوت لكن المسيح هو الكلمة والفرق بين الصوت وبين الكلمة ان الكلمة فعالة لكن الصوت معلن ويفرق كتير الصوت عن الفعل ما بنسمع اصوات كتيرة بيقفوا ملوك وبيقفوا رؤساء وبيلقوا خطابات وممكن في الخطاب بتاعه في الكلام بتاعه يعمل لك البحر طحينة لكن هنا السؤال بعد الخطاب المريح ما هي الراحة الفعالة فعايز يقول مش انا اللي اريح انا اشاور على اللي هيريح انا صوت صارخ في الاول نادى وفي الثاني بيصرخ انا صوت صارخ في البرية راجل عاش في البرية وتربى حياته كلها في البرية بعد ما كمل الدراسة بتاعته اللاهوتية في مدرسة الروح القدس 30 سنة ياكل جراد والجراد ده نوع من النبات المر احسن البعض بيفتكر ان الجراد ده اللي بيطير ياكل جراد وياكل عسل بري عاش في البرية في مدرسة الروح القدس ياكل المر وياكل الحلو عاش في الظل وفي الحر وفي المطر وفي البرد وفي الشتاء وقال له يا رب فترتي هتقعد كتير قال له لغاية ما تكمل الدراسة بتاعتك دراستي قد ايه 30 سنة امتى تكمل ال 30 سنة وانزل بقى للعالم الحلو ده المفروض لو انسان طبيعي لكن يوحنا المستنير بالروح القدس بيتكلم فين في بيت عبرة بيت عبرة يعني بيت المعدية كلمة عبرة جت منها عبارة او يعبر والحتة دي بتعبر كان في معدية بيعدوا بيها نهر ايه الاردن قرية صغيرة فيها معدية لان المية قليلة فاللي يحب يعدي نهر الاردن يعدي من الحتة دي والحتة دي على نهر ارض خصبة وخضرة واقف يوحنا والناس حوالين زحمة ومجلس السنهدرين مهتم بيه والكهنة اتحركوا وبعتوا له واصبح انسان مهم بعد ما كان في البرية القاحلة يا سلام خدت شهادتك في البرية ونزلت في العالم وبقيت حياتك حية قال ابدا ما تفرقش انا عشت في البرية وديني موجود عند نهر الاردن وكله بالنسبة لي برية لان العالم كله بعيد عن الله برية قاحلة انا صوت صارخ في البرية ايه نسيت يا يوحنا ده انت موجود في حتة خاصة ارض كلها جناين في نظركم انتوا جناين لكن في نظري انا برية العالم ده برية لان البرية جافة وانا موجود في عالم كله جفاف برية قاحلة فيها شمس التجارب الشمس تضرب والعالم بتضرب وشمس التجارب برية التيه لان ما فيهاش طريق تقدر تعرفه ممثل فتوه فيها والعالم يتوه البرية مليانة بالوحوش والعالم مليان من الوحوش اكثر وحش بالنسبة للانسان هو الانسان اكثر وحش بالنسبة للانسان هو الانسان يمكن الوحوش بتحت البرية لما بتقابل واحد وتكون شبعانة ما بتأذيش الوحش ما يسعاش ويقتل الا اذا كان ايه جعان لكن الانسان بيبقى شبعان وبيأذي ويبقى مختني وممتلك ويأكل مال الارامل والفقراء والايتام غني جدا غني جدا واصبح وصي على ابن اخوه طلعه كده كل كل ممتلكاته ليه انت تفتكر الوحش احن الوحش يفترس اه لما يكون جعان لكن ده الانسان يفترس وهو شبعان بيسيب التسعة وتسعين غنمة اللي عنده ويروح ياخد من الراجل الغنمة اللي بياكل من اكلها وبيشرب من شربها قال له ليه يا داوود كده دي نوعية انسان مش وحش احسن تفتكر تقول الكلام ده ما ينطبقش عليا ينطبق على غيري لا انت مش احسن من داوود ده ينطبق علينا كلنا انا صوت صارخ في البرية قوموا او اعدوا طريق الرب الله ده مطلوب مني حاجة اه مطلوب منك انك انت تعد طريق الرب لانه جاي يا اهلا يا رب تعالى اتفضل طب الرب جاي ده انت لما يجي لك اي ضيف بتكنس البيت وتنظفه وتوضبه وتهيئه وتجهز وتنتظر طب الرب جاي مش عايز تعد الطريق جوه قلبك ليه مش عايز تفتح الباب ليه ليه الرب جاي لك عد له الطريق تقول لي ما عنديش امكانيات هو ما قالكش اتسلف قال لك عد له الطريق بالامكانيات الموجوده الرب بيحبك ولو قدمت له بصله هيفرح بيها لان بصله المحب خروف اعد له الطريق انفتح له الطريق اعداده ازاي لو رجعنا في اشعياء النبي يوضح الطريق في حتت نازله وحتت ايه طالعه الحتت النازله تردمها والحتت الطالعه تهدمها عشان الطريق يبقى ايه مستوي ده الاعداد الطريق علشان كده يقول في اشعياء وهو بيكمل بقى الايه كل وادي يمتلئ وكل اكنه تنخفض والصورة المؤوجة تصير ايه مستقيمة الحتت الواطية اليأس والحتت العالية الكبرياء واليأس يضيعك والكبرياء يضيعك وفي نوعيتين من الناس في واحد عبارة عن حذر يأسان تيجي يقول لك لا انا ما فيهاش فايدة انا هالك هالك لما يعمل ربنا معي ايه انا ضايع ضايع اه ده وادي وفي انسان اكنه يقول لك لا احنا احسن من غيرنا بكثير احنا ناس متأصلين ومتربيين وتربينا في الكنيسة وعايشين لربنا وحياتنا كلها مستقيمة لا احنا مش زي الناس التانيين واحد مرتفع بيقول له اهدم الارتفاع شوية كل أقم أكنة تنخفض كل وادي يرتفع هنا خدها مختصرة قوموا طريق الرب كما قال أشعياء النبي لما ترجع لأشعياء تقرأ الآية كاملة تقرأ الآية كاملة اخفض كبريائك شايف في نفسك انك شيء تذكر اخطائك حتى الماضية وقول خطيتي امامي في كل حين حسيت بنفسك بالكبرياء قول خطيتي امامي في كل حين حسيت بنفسك في اليأس حط قدامك الآية اللي تقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا حط قدامك الآية اللي تقول لم أأتي لأدعو أبرار بل خطاه للتوبة هو جاي للوادي المنحدر وجاي للأتمة المرتفعة بس اكسرها اكسر الكل مهد السبل قدام الله أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب كما قال أشعياء النبي وشوفوا هنا بقى يقول لك ايه وكان المرسلون من الفريسيين لحق يقول لهم قوموا طريق الرب طبعا الفريسيين دول ايه دي فئة طائفة من الطوائف اليهودية وكلمة فريس يعني مفرد والانسان ما ياخدش لقب فريسي الا اذا كان مسمم الوصية بحذافيرها ومشهود عنه ان فريسي ابن فريسي وفيه في التلمود مقولة عجيبة يقول لك اذا قبلت العالم السماء اذا قبلت السماء من العالم كله اثنين فقط لابد ان يكون واحد منهم فريسي يعني مش معروفين ان دول للسماء للسماء والناس الفريسيين دول بقى اللي ايه يعني المتدينين الظاهرين يروحوا مطولين هدومهم ويعرضوا عمائمهم ويمشوا ويمدوا ايدهم للناس تبوس على ايديهم وكل الناس تقول له سيدي سيدي دي الفريسيه مفرد لا يسلم على واحد خاطي ولا يقابل واحد نجد ولا اي حاجه من ده كله انسان متدين خلاص ده هو حاجه والعالم كله حاجه تانية علشان كده يوحنا بيقول لهم قوموا انت جاي تقول لنا ما دي كانت ضربة من يوحنا ليهم ناس فريسيين مشهور عنهم انهم عظماء يقول لهم قوموا طرق الرب يعني اصلحوا طرقكم طب لما احنا الفريسيين نصلح طرقنا امال باقي العالم يعمل ايه فيوحنا برضو قالها لهم في السكة انا صوت صارخ في البريه قوموا طريق الرب وكان الفريسي كان المرسلون من الفريسيين فسألوه وقالوا له ما بالك تعمد هتغاظوا منه بقى اذا ما كنتش انت المسيح بتعمد ليه ان كنت لست المسيح ولا ايليا ولا النبي تقول لي ايه معنى الكلام ده اقول لك لو رجعت لسفر حسقيال اصحاح 36 ايه 25 واشعياء 52 15 وزكريا 13 واحد لو رجعنا للثلاث ايات دول نفهم منهم ان الرب عندما هيجي هيبعث ماء للتطهير هذا ماء التطهير يسموه ايه معمودية فكانوا دايما يقولوا ان الرب المسيح اول ما هيوصل علشان يلم شمل الناس هيبعت ميه للتطهير يعني هيعمدنا كلنا وبعد كده يلم شملنا ونسود على العالم كله فلما جه يوحنا ابتدى يعمد لا لا لا لا ده الراجل ده بتنطبق عليه النبوه ده اول واحد يعمد الناس في الميه يبقى هو المسيح يا هو المسيح يا هو ايليا اللي هيجي قبل المسيح يا النبي اللي قال عليه موسى النبي ما يخرجش من الثلاثه دول فلما راحوا قال لهم لنا المسيح ولا ايليا ولا النبي قالوا طب تتعمد ليه شككتنا ليه ما بالك تعمد بتعمد ليه بتصبغ الناس ليه بصبغة انتظار المسيح فكان الرد بتاعه انا اعمد الناس عايز يقول ايه عايز يقول ان الايات اللي في حزقيال بتقول ان المسيح لما يجي هيسكب ماء للتطهير ويا ترى الميه لوحدها من غير قوة الله هتطهر لا دي الميه دي عايزة قوة عايزة كهرباء عايزة نار عشان تطهر المية اللي تطهر المية اللي بالنار لما يكون في اناء ومتسخ جدا وتيجي تغسله بمية ما ينضافش يقولك طب اغلي المية وكب فيه مية مغلية المية المتكهربة بالنار ارعد يا رب على المياه يعني كهرب يا رب المياه هي دي بتطهر معمودية دي معمودية توبة دي حاجة على قد حاجة رمزية بتاعتي انا عشان تمهد بقى للنار اللي هتيجي تنسكب عليها فهتولد من الماء والروح بعد كده لكن معموديتي دي اعلان لما واحد ينزل ويخطط في المية بس في يوحنا يعني كأنه بيقول له يا رب انا على يد نبيك يوحنا نفسي تمسحني وتغسلني لان كلي مش نظيف اعلان انه مش نظيف لان لو كان نظيف ما كانش نزل في ايه في الميه هو مين اللي بينزل يستحمى لما يبص الانسان يلاقي نفسه مش نظيف ده اللي يستحمى فهنا كانت الميه في الوقت ده ده رمز علشان كده يقول لهم انا اعمد دماء لكن في وسطكم قائم ياه على فكرة يوحنا بيضربهم ضرب رهيب دول ناس فريسيين ومفتحين وعايزين يفرضوا عليه ما يدروش قال لهم هو قائم في وسطكم اللي انتوا بتدوروا عليه موجود موجود في وسطيكم في وسطكم قائم دي كلمة قائم دي عايزة عايزة لوحدها في وسطهم قائم وحينما صعد يوحنا الى السماء رأى خروف قائم كأنه مذبوح ايه معنى كلمة قائم قائم يعني منتصر في وسطكم قائم يعني رفع راسه مين من البشرية يقدر امام الله يرفع راسه لو الله ظهر دلوقتي وقال اللي ما فعلش خطية في حياتي يرفع راسه كل البشر هيطاطوا مين يقدر يقوم في وسطكم قائم ممكن اه ترفع ناسك قدام الناس عشان ما يعرفوش ايه اللي جواك وتقول انا اشرف من الشرف وانا اطهر من الطهارة وانا احسن من اي واحد واللي يطلع لي غلطة انا اديني موجود اه ممكن قدام الناس تقول كده ما هم جم ماسكين حجارة ورافعين راسهم وواحدة بس اللي هي مطاطية واحدة حانية راسها في الارض هي الوحيدة اللي ممسوكة في الخطأ لكن كل واحد رافع راسه ايه ده مالكم في ايه رافعين راسكم ليه الست دي هي المطاطية هي الخافية بس كده هي المطاطية وانتوا كلكم مش مطاطيين اه طب انا هطاطي معاها يقول لك وانحنى على الارض وكتب كتب كتب قام لقى كلهم طاسوا وسابوها ومشيوا هو القائم واحد هتقول لي انا احسن منك ولا اقول لك انا احسن منك احنا كلنا وحشين الجميع زاغوا فسدوا خلاص الكتاب قال كده ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد اي انسان مهما كانت رتبته ومهما كانت درجته لازم يصافي داود يصافي بالزنا والقتل وابراهيم يصافي بالكذب ويوسف يصافي بالاتكال على زراعة البشر وبطرس يصافي بانكار المسيح وتوما يصافي بانه شك فيه حتى يوحنا الحبيب يصافي ان الكل سابوه ومشي ومحدش قدر ياخد موقف يقول يوحنا ما غلطش يقول غلط طب ما كان موجود وكان يعرف رئيس الكهنة قدر يدخل يدافع قدر يقول انا واحد من تلاميذه بس قدر يقول خدوهم خدوني معاه كانوا بيتفرجوا واقفين يتفرجوا الكل شك فيه احنا كلنا بنطاطي لكن نشكر الرب ان هو الوحيد اللي قائم ما تعملوش عليا فريسيين وجايين تقولوا لي ما بالك تعمد وان احنا اللي بننفذ الوصايا انتوا كلكم خاطيين واللي رافع راسه قائم في وسطكم وانتوا مش شايفينه في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه ياه تصور لما يقول لقمة المعلمين لما يقول ل- ل- لل- للطائفة اللي هي مفردة في التعليم يقول لهم لستم تعرفونه يعني ايه يعني جهلة اه جهل اللي ما يعرفش المسيح جاهل واللي ما يعرفش الله جاهل وقال الجاهل في قلبه ليس الله قال الجاهل في قلبه ليس الله في وسطكم قائم لستم تعرفونه لاحظوا ان الفريسيين دول كانوا حافظين الكتاب المقدس غالبيته على ظهر قلب كانوا بيمارسوا كل العبادات كل الذبايح بيقدموها كل الصلوات بيصلوها المزامير ال 150 مزمور بيصلوهم في مواعيدهم وفي الاخر تيجي تقول انتوا ما تعرفوش اه طبعا ما تعرفوش اصل المعرفه هي انفتاح قلب على الله معرفة حياة تانية جوه لستم تعرفونه لان لو عرفته يعرفك خرافي تسمع صوتي وانا اناديها باسمها وانا اعرفها وهي لا تسمع لصوت ايه الغرباء اعطيها حياة ابدية وثاني يا رب ولا يستطيع احد ان يختص من يدي محدش يقدر يشدها من ايدي ابدا لا يستطيع احد ان يختص من يدي لستم تعرفونه الناس اللي بتدور على انحناءاتها وسقطاتها وغلطاتها لسه ما عرفتش القائم اللي فصيها في وسطكم قائم وموجود دلوقتي في الكنيسه ولو رفعت عينيك بعين الايمان هتشوفه ولو بصيت لنفسك من جوه هتشمئز من نفسك انسى نفسك شويه وبص له في وسطكم قائم موجود عجبني ذلك الانسان الذي قال حينما اسقط في الخطيه احزن على نفسي واكتئب وتمتلئ عيني بالدموع حتى انني لا استطيع ان ارى من هم امامي وتظلم الدنيا في وجهي ولكن حينما انظر بعين الايمان عبر عمل النعمة اجد هناك في سماء السماوات اسمي قد كتب على صدر رئيس الكهنة الاعظم الرب يسوع اشكره يعلن اعلان في وسطكم قائم لستم تعرفونه انا خايف يكون لك عشرين سنة في الكنيسة ولسه معرفتش ربنا انا خايف تكون عضو عامل ولسه ما عرفتش ربنا انا خايف ان اكون لسه واعظ وبجيب ناس ربنا ولسه ما عرفتش ربنا عايز اعرفه عشان كده يقول اقمع جسدي واستعبده حتى بعد ما بشرت للاخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا التبشير حاجه والحقيقة حاجة تانية ممكن نبقى وعاظ وممكن نتكلم بكلام ربنا وممكن نقول كل حاجة جميلة لكن في وسطكم قائم تعرف منين الإنسان اللي بتاع ربنا مش بالوعظ ولا بالكلام ولكن بإيه طمع الجسد بالحياة لله بالإثمار للمسيح دي المعرفة لستم تعرفونه سبحان ده راجل جبار ما خافش من حد مع ان الجماعة دول بذرة ألم يمسحوها بذرة ألم يمسحوها لا وأنا بخاف لا بخاف من مجلس سنهدريم ولا بخاف من هرودس أنا ما بخافش من حد ده أنا اللي جاي أشهد ده أنا الصوت اللي بيصرخ في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق ان احل سيور حذائه نرجع للتلمود بتاع اليهود يقول لك النظام بتاع اليهودي الناس النبلاء الاغنياء يبتدي يجيب خدامين لما يشتري طبعا الناس الاغنياء يبقى عنده في البيت اكتر من ايه من خدام فيقول لك حطوا نظام للخدامين الخدام الريس جدا اقدم واحد فيهم اكبر الخدامين ده اللي يفتح الباب لسيده شغلته كده يبقى قاعد ورا الباب ينظم الخدامين ويفتح الباب لسيده اول ما يسمع سيده جاي يقوم يفتحه ده اسمه الخدام ايه الفرد رقم واحد رئيس الخدامين في البيت الخدام اللي اقل منه ده الطباخ يطبخ ويقدم الشاي والقهوة والمشروبات للمعازيم بتوع سيره يعني هو كان طباخ وترقى بقى ايه ماسك البوابة يتحكم في اللي يدخل واللي يطلع قبل ما يبقى طباخ الخدام اللي قبل منه اللي اقل منه ده اللي يمسح ويكنس اصغر خدام في البيت ده اللي يقلع سيده الجزمه عشان كده لما بيدخل الخدام اول ما يجيبوه خدام جديد شغلتك تقلع سيدك الجزمة فلما يحط نفسه يوحنا المعمدان اللي بيقول عنه المسيح اعظم مواليد النساء لما يحط نفسه في وسط خدم الله الانبياء يقول لست بمستحق ان احل سيو حذاء يعني ما استحقش ان اكون اقل خدام عنده لست مستحق ان احل سيور حذاء كمان ما استاهلش في التلمود نفسه يقول لك ان المعلم سيد التلميذ والتلميذ بالنسبة للمعلم عبد لان المثل يقول لك من علمني حرفا صرت له عبدا واليهودية كانت ماشية بطريقة التلمذة فيقول لك التلميذ يخدم سيده في كل اللي يطلبه ما عدا حاجة واحدة انه ما يقلعوش الجزمة دي بالنسبة للتلمذة دي برضه موجودة في التلمود فهو مش عايز يحط نفسه في وضع تلاميذه لكن حط نفسه في وضع اصغر من اصغر عبد في البيت اصغر من اصغر عبد في البيت يا سلام على المحبة المتبادلة يوحنا يقول على يسوع انا لست مستحق ان احل سيور حذائه ويسوع ينطق ويقول في مواليد النساء كلها ما فيش اعظم من مين من يوحنا شفتوا الحب شفتوا الحب المتبادل انسان نجمه اعظم من يسوع في الوقت ده الناس تؤمن بيه لكن ما تسمعش عن يسوع ولا تعرف عنه حاجه ده كان استغلوا الفرصة وقال لهم انا المسيح كانوا شالوه على الاكتاف لكن لا لست مستحق ان احل سيور حذاء كل ده في بيت عبرة في بيت العبور حيث كان يوحنا يعمد عايز يقول لنا ايه عايز يختم لنا كلامه ويقول لنا مطلوب منكم نقطتين نقطة المعرفة انكم تسعوا لمعرفة الله ونقطة انكم تحسوا بلستم مستحقين والانسان غير المستحق مش يمشي لا يتواجد لان ما تنساش ان هذا الانسان الذي لا يستحق ان يحل سيور حذائه اعطاه الرب يسوع ان يضع يده على رأسه لكي ايه ما يعمده وهذا هو عطاء الرب لكل انسان يشعر بالنقص في نفسه اله السماء قادر ان يباركنا بكل بركة سماوية ويمتعنا بالشخص له كل مجد وكرامة الى الابد ان يتفضل الشخص من ذا يفصلنا المسيح أشدة أم ضيق آمين أم جوع أم عري أم خطر أم سيف كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل نهار من ذا يفصلنا في المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيل كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل نهار من ذا يفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف كما هو مكتوب أننا عفوا يا رب لقد تعلمنا الكثير من شهادة يوحنا علمتنا يا رب أنه صوت صارخ يصرخ في البرية لكي ما ننه- نمهد الطريق لدخول الملك احنا عايزينك يا رب الليلة تيجي وتملك على قلوبنا فينا ناس يا رب دلوقتي لسه برضو ما امتلكتهمش بالكامل وفينا ناس يا رب لسه قافلين باب القلب وفينا ناس سلموك حياتهم لكن برضو لسه بيحنوا للماضي وبيحنوا للخطية وفينا ناس يا رب بيعملوا زي امرأة لوط عايزين يبصوا لسدوم وعمورة اوعى تسمح يا رب ان نتحول الى عمود ملح بل اسمح ان نكون ملح الارض الذي يملح كل طعام اعطنا يا رب ان نسلمك الحواس واعطنا يا رب ان نسلمك الفكر واعطنا يا رب ان نسلمك القلب واعطنا يا رب ان نكون بالكامل ملكك اذا كنت انت اتيت لكي ما تمتلكنا فنحن نسلمك انساننا بالكامل استلمه يا رب اشتغل فينا لان اعظم ملكية هي ملكيتك سلمنا نفسنا لملك العالم اللي هو الشيطان بهدلنا وجرحنا سلمنا نفسنا للذات حطتنا في الوحل وضيعتنا في الخطية احنا يا ربي بننتهر الشيطان واحنا يا ربي بندوس الذات واحنا يا رب جايين لبابك يا ملك الملوك ورب الارباب امتلك حياتنا بالكامل
من يا رب إلي بنلجأ
بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين النهارده بنعمه المسيح هنختم الجزء الاول من مقدمه الاصحاح الاول من انجيل يوحنا وموضوعنا النهارده عن شهادة المعمدان تبدأ من آية 15 بعد ما اتكلمنا المرة اللي فاتت أقصد الاثنين قبل اللي فات عن إن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق وقفنا عند هذه الآية يوحنا شهد له يوحنا ده رمز رمز لمين للعهد القديم كله لان زي ما انتم عارفين ان يوحنا المعمدان هو اعظم مواليد النساء يوحنا شهد وعمل مقارنة بين يوحنا وبين التلاميذ التلاميذ أخذوا لكن يوحنا شهد يوحنا شهد له شهد له وهنلاحظ ان شهادة يوحنا في هذا الاصحاح ثلاث مرات
شهادة لتلاميذه اقصد لتلاميذ يوحنا لان اللي بيتكلم الكلام ده مين يوحنا الحبيب ويوحنا الحبيب من ضمن تلاميذ مين يوحنا المعمدان فلما يجي يقول ليوحنا شهد له يبقى يوحنا في الاصحاح ده هيشهد ثلاث شهادات الشهاده الاولى لتلاميذه والشهاده الثانيه لليهود لمجلس السنهدرين اللي هيبعتوا له والشهاده الثالثه عندما اعتمد المسيح هنلاقي في الاصحاح ثلاث شهادات او شهاده مثلثه والشهاده المثلثه يعني الشهاده الكامله يوحنا شهد له الشهاده الاولى ونادى حط 100 خط تحت كلمه ونادى نادى يعني صرخ لما تقول له نادي على فلان مش معقول هيقول بصوت واطي يا فلان نادى يعني وصل صوته للكل يوحنا نظر لشخص المسيح واعلنه لتلاميذه نادى حط المسيح في ثلاث نقاط في النقطة الأولى المسيح في التاريخ والنقطة الثانية المسيح في المقام والنقطة الثالثة المسيح في طبيعته النقطة الأولى المسيح في التاريخ نادى قائلا هذا الذي قلت عنه أن الذي يأتي إيه بعدي في التاريخ إيه بعدي شوفوا بقى دخل التاريخ بعدي ده المسيح في التاريخ بعد مين بعد جميع الانبياء الذين اعظمهم مين يوحنا لان يوحنا بيمثل حقبه كامله اوعوا تفتكروا ان يوحنا المعمدان لما بيتكلم بيتكلم عن نفسه ده بيتكلم على من اول ادم لغايه هو لما يتكلم يوحنا يبقى ابراهيم تكلم ونوح تكلم وموسى تكلم واشعياء وايليا واخنوم الى ملاحي الى يوحنا المعمدان المسيح في التاريخ بعدي لان الله الحقبه الاولى كلم الاباء للانبياء ولكن في الاخر قال ارسل ايه ابني علشان كده الشهاده بتاعت يوحنا قلت عنه ان الذي ياتي بعدي المسيح في التاريخ طب في التاريخ بعديك وفي المقام صار قدامي هو في التاريخ بعدية لكن في المقام قدامي قدامي يعني ايه يتقدمني ضربته في الارض دخل التاريخ بعدي لكن اخذ ملء اكتر مني عشان كده تقدمني صار قدامي بينما الذي تقدم يسوع مين يوحنا لان هو اللي كان بيتقدم وهو صوته الصارخ فيه في البرية بعد كده لكن رغم ان يوحنا بيتقدم المسيح وينادي للناس ان الملكوت جاي والمسيا جاي لكن شايف المسيح ايه قدامه صار قدامي الآية دي مهمة جدا لينا احنا دلوقتي كترى المسيح في مقامه قدامك تقدر تقولها جعلت الرب أمامي جعلته أمامي قدامي يعني إيه؟ يعني مركز انشغالي لما تقول لي فلان الموضوع الفلاني تكون نسيت يقول له صدقني حاطه قدامي حطه قدام يعني ايه يعني حطه نصب اعيني يعني هو الموضوع الاول في تفكيري طرف قدامي يأتي بعدي لكن طرف قدامي حط المسيح قدامك في كل خطواتك حطه قدامك قل يا رب انا رايح المشوار الفلاني بس عايزك تتقدمني فيه انا رايح الموضوع الفلاني بس برضو عايزك تتقدمني فيه وكل خطوة تطلب من ربنا ان يتقدمك في التاريخ دخل بعده لكن في المقام صار قدامه ده مقامه في الارض لكن في طبيعته لانه كان قبلي صار قدامك ازاي يجي بعدك واحد بيساله ازاي يجي بعدك ويصير قدامك لان هو اساسا ازلي انا ليا بدايه لكن هو بلا بدايه بلا بداية وبلا نهاية لأنه كان قبلي زي يوحنا أنت تسمع أو ذاتك ما تتخدعش إن واحد يجي يبقى أصغر منك ويبقى قدامك لا ده مش أصغر مني لقبل أن أكون أنا هو كائن مش أنا بس ده حتى جدي الكبير إبراهيم الرب يسوع قال قبل ان يكون ابراهيم انا كائن قبل ان يكون ابراهيم انا كائن قدم يوحنا المعمدان الشهادة الاولى المثلثة اولا دخل المسيح في التاريخ ثم المسيح في المقام ثم المسيح في طبيعته ده بالنسبة ليوحنا تقول له يا بختك يا يوحنا انت اعظم مواليد النساء النساء شهدت للمسيح تقدمت فتقدمك تقدمك لانه كان قبلك بس الرب يسوع قال آية عجيبة الصحيح مفيش أعظم من يوحنا لكن الأصغر في ملكوت السماوات اعظم منه الاصغر يقصد مين لا بيكوا كلكم اصغر مؤمن في ملكوت السماوات اعظم منه ليه لان يوحنا شاهد طب وانتوا من ملكه نحن جميعا اخذناه يوحنا شاهد بس لكن انت خدت يوحنا شاهد واعظم مواليد النساء لان كلهم عاينوا من بعيد ادم شاف المسيح من اربع تلاف سنة يجي ابراهيم يشوفه من الفين سنة يجي موسى يشوفه على بعد الف ومتين سنة يوحنا الوحيد هو اللي شافه على بعد ايه على بعد ست شهور لان يفرق عنه ست شهور عشان كده بقى قريب منه يأتي بعدي صار قدامي أنا أنت أعظم مواليد النساء لأن درجة الشهادة قريبة لكن أنتم سكن فيكم نحن جميعا أخذنا خدوا إيه؟ خدنا من ملك ومن ملئه نحن جميعا أخذنا من ملئه المسيح مليان موائد مليان نعم ومليان عطايا وعلى قد ما تاخد البشرية منه ما يفضاش أبدا كل الملء اللي امتلأه المسيح لحسابكم مش لحسابه هو حتى التجلي كان لحسابكم حتى العرق اللي عرقه في بستان جسمان وقطرات العرق كانت بالدم دي لحسابكم انتوا حتى الصليب والدم اللي نزل لحسابكم انتوا كل الالام لحسابكم مات لحسابكم وقام لحسابكم وصعد لحسابكم وجلس عن يمين العظمه لحسابكم ده انت ليك حساب جاري اه ومن ملئه نحن جميعا اخذنا ايه نعمة فوق نعمة يعني ايه نعمة فوق نعمة في حاجة اسمها الفايدة السادسة وفي حاجة اسمها الفايدة المركبة يعرفوها الناس التجاريين الفايدة المركبة احسن بكتير من الفايدة الثابتة الفايدة الثابتة تروح في بنك تحط الف جنيه يقول لك الالف جنيه دي مثلا بفايدة في ال- في, في, في السنة مثلا 18% 15% 20% يبقى الالف جنيه دي كل سنة تجيب لك 20% كل سنة تجيب لك 20% لكن الفايدة المركبة بقى الالف جنيه في اول سنة تجيب لك 20% يعني كل 100 جنيه 20 يعني تجيب لك في السنة 200 يبقى تاني سنة بقت كام 1200 ال 1200 تجيب لك 20% مش ال 1000 ال 1200 تجيب لك 20% الله علشان كده اللي بيروح يستلف من الحكومة بالفايدة المركبة ولا من البنك بالفايدة المركبة بيته بيخرب يقول لك انا خدت ثلث قرض مش عارف بالفايدة المركبة 600 جنيه يروح يسددهم يسددهم 3 4000 جنيه ايه ده اصل جت الفايدة المركبة على طول دي فوق دي فوق دي فوق دي لما كان ايه هيضيع اه ربنا بقى بيتعامل معاك بالفايدة المركبة ومن ملئه نحن جميعا اخذنا نعمة والنعمة دي تشتغل بيها تروح جايبه لك كمان ايه كمان نعمة وتشتغل بيها تجيب لك كمان نعمة ونحن جميعا من ملئه نحن جميعا اخذنا مش هناخد أخذنا نعمة فوق نعمة تصور كده في يوم من الأيام واحدة ست من إخوة الرب جاتني يوم العيد ست مالك يا ستي قالت ما رضيش يدوني لحمة ولا رز وبعدين صعبت عليا فخدتها ورحت للمسؤولين وبعدين اضطرت- ف- فهمت وعرفت انها خدت ومضت وجايه تكذب عليا وتقول لي انا ما خدتش فبصت لها واتألمت قلت لها طب لما انت عايزه تاني قولي لي انا خدت وما يقضنيش وعايزه تاني لكن ما تقوليليش ما خدتش وانت خدت لان كده انت بتنسب اللي بيده والتقصير كل واحد فينا يقول لربنا انا ما خدتش بينسب له التقصير كل واحد فينا ويفتكرها تواضع يقول لك انا ما خدتش انا انسان مش عارف ايه انا ربنا سابني اصل انا ما استاهلش حبيبي ده انت ربنا مديك نعمه فوق نعمه ده انت ربنا مديك انعام لو كشف عن عينك ما تعرفهاش تقول لي انا عام ايه والخطايا دي الخطايا دي جايه منك وبرضه حتى وانت في الخطايا الكثيره فيك نعمه والنعمة التي تدل على ذلك انك انت ما زلت تفعل الخطية وربنا سايب عمرك يطول ودي نعمة دي نعمة سايب عمرك يطول ده لو شال منك النعمة هتتاخد وانت بتفعل الخطية هتتاخد وانت في الشر نفسه ما سألتش نفسك سؤال ليه ربنا سيدني للنهاردة ما جبتلوش ولا ثمرة وسيدني ليه بسيطة الكتاب رد سايبك لانه بينقب حوالين الشجرة ويضع زبد ويقول اسيبها سنة تاني يمكن السنة الجاية تجيب ثمر السنة دي ما جاتش ما جابتش السنة اللي جاية تجيب نحن من ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة أنعام مباركة تيجي كده تلاقيه بيديلك مكاسب يخليك في ظرف أسبوعين مليونير بس مليونير روحي مش مادي مليونير صدقني تبقى مش عارف طريق ربنا وتيجي الكنيسة كده عن طريق الصدفة جيت تنظرك الصدفة لكن هي مش صدفة هي النعمة اللي حركتك وجبتك تيجي الكنيسة تسمع تروح واخد نعمة تطلع تروح لواحد صاحبك يقول له فلان تعالى روح معايا اجتماع فلان يجيبه معاه اول ما يجي معاه يروح ايه ياخد هو ايه وانت اثنين الله انضافت لك نعمة تاني ليه لان اللي يرد الخاطئ اجر الخاطئ ياخذ خدت اثنين ها وربنا يشاور عليك فلان يقول لك فلان البشير حطك من ضمن المبشرين عشان قلت لفلان تعالى وجبت لربنا ايه ده يا رب ايه ده انت بتضيف لنا انعام احنا مش عارفين جت منين ده انا حاسس ان انا ما عملتش حاجه انا عبد بطال طول عمري ربنا يا احبائي بيدي للي ضده وبيدي للي بيكسر وصيته وبيدي للي بيروحوا الملاهي وبيروحوا السينما وبيروحوا المسارح وبيروحوا صلاة القمار بيديهم يبقى مش هيديك معقول اوعى تقولها اوعى تغلط الغلطة دي نحن جميعا من ملئه اخذنا ونعمة فوق نعمة على طول مركبة بالنسبة لي لأن الناموس بموسى أعطي أسلم بقى إيه الفرق بين العهد القديم إيه الفرق بين يوحنا المعمدان وبيننا يوحنا المعمدان تبع عهد الناموس وإحنا تبع عهد إيه النعمة المجانية لأن الناموس بموسى أعطي يعني موسى كان وسيلة للناموس والناموس ما يقدرش يدي نعمة فوق نعمة ليه لان ما يعرفش الناموس الفايدة المركبة الناموس بيقول لك عين بعين وسن بسن هو الناموس كده تدي تاخد زي ما يقول لك business is business على طول عمل قصاد عمل هو كده ده الناموس هو طبيعته كده عين بعين وسن بسن مكيال بمكيال ومعيار بمعيار هو قال كده الكتاب المقدس في العهد القديم علشان كده الكتاب العهد القديم هسأل حضراتكم سؤال مش عارف حد هيقدر يجاوبني فيه ولا لا آخر كلمة نطق بيها العهد القديم إيه؟ في ملاخي كلمة آخر كلمة عارفينها الإيه؟ ها؟ لعنة صح آخر كلمة في ملاخي لألا أأتي وأضرب الأرض بلعنة آخر كلمة نطق بيها العهد القديم لعنة وآخر كلمة نطق بيها العهد الجديد في سفر الرؤيا نعمة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعا العهد القديم ختم بكلمة اللعنة لما تقرأ آخر كلمة في سفر ملاكي تلاقي كلمة لألا أأتي وأضرب الأرض بلعنة لكن جاء المسيح وشال اللعنة فنزعت اللعنة أخذ لعنتنا وادانا بركته أخذ اللي لينا وادانا اللي ليه عشان كده في آخر العهد الجديد يقول لنا نعمة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم معاكم كلكم ودي اللي بنختم بيها القداس لما بنصرف ايه الشعب لان الناموس الناموس بيعلن اللعنات لان الناموس حاطط وصايا ومين فينا مش كسر الوصايا وكسر الوصية لعنة فمن قال لأخيه يا أحمق يعني يا وحش يستوجب نار جهنم احمق دي لما نقولها نقولها في التهريج بس يا احمق لكن الكلام المستخبي ده بعدين نقول يا احمق يعني يا وحش لا طبعا موسى كان وسيلة ما كانش حامل الناموس لكن كان موصل الناموس لأن الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق ما قالش اعطيه بيسوع المسيح لان يسوع المسيح مش بيوصل رساله النعمه والحق ده هو النعمه والحق اما النعمه والحق فبيسوع المسيح صار دي هو هو اللي اوجدها طب الناموس ده واحد والنعمة والحق دول ايه اتنين لا الناموس مش واحد الناموس اتنين لما تقرا العهد القديم تلاقي فيه نوعين من الناموس الناموس الادبي والناموس الطبي الناموس الادبي اللي هي الوصايا الشريعه اللي هي اللقاء لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور لا لا لا لا لا اللي هي التأديبات الشرائع تنفيذ الوصايا ده كل ده اسمه ايه اسمه الناموس الادبي في ناموس ثاني برضه اعطي ابو موسى اسمه الناموس ايه الصح ايه هو عيد الفطر عيد المظال عيد الفطير التصهيرات الذبائح ذبيحة السلامة وذبيحة كذا وذبيحة كذا كل ده اسمه الناموس ايه التقصي او الشريعة التقصية يتقابل مع الناموس الادبي النعمة ويتقابل مع الناموس التقصي الحق لان الناموس التقصي ذبائح والذبائح دي مش حق والدليل على ذلك انها بتتكرر كل ايه كل سنة لو الذبيحة اللي بتتقدم عنك بتذبيح ما كنتش تاني سنة ايه تقدم ذبيحة لكن المسيح ده ذبح مرة واحدة ودخل بدم نفسه مرة واحدة الى الاقدام صانعا فداء ابديا صانعا فداء ابديا علشان كده الحق وسط فألغى ايه الرمز لان الحق اللي هو المرموز اليه وصل الحق ألغى المر... الرمز اتلغت كل الشريعة التقصية ما بنسمحش حد يقدم ذبائح دلوقتي خلاص انتهت في ذبيحة دموية ولا بدم سيوس ولا بدم تيران ولا بذهب وفضة بل بدم كريم بدم كريم قدم على حسب الصليب هذا هو الحق وهذا هو الحق لينا في الدخول طب والشريعة اللي كسرناها غطاها بالنعمة النعمة غطتها حط لو حي الشريعة جوه تابوت العهد وحط عليها غطاء كفر وحط على الغطاء دم فأصبح الكروبين اللي واقف على الغطاء ما معهوش سيف مع ان الكروبين ده اتنين كروبين كانوا واقفين على باب الجنة ماسكين سيوف عشان يمنعوا الانسان ايه اللي خلى السيوف سقطت الدم لما ارى الدم اعبر عنكم الدم النعمة والحق بيسوع المسيح خسارة ده عهد الناموس اقل بكتير من العهد اللي احنا فيه اه طبعا اعظم ما في العهد القديم يوحنا المعمدان شهد لكن احنا اخذنا تفرح صح ولا لا ياما بتشهد تروح شارع 26 يوليو تقول انا رحت 26 يوليو واتفرجت على كل الفشارين وشاهدت كل الحاجات لكن رجعت فاضي لكن في فرق بين واحد داخل ايه ياخد في فرق بين اللي يتفرج وفي فرق بين اللي ياخد يوحنا اتفرج فعلا لكن احنا اخذنا بل استطيع ان اقول ان مش يوحنا المعمدان بس حتى الذي اعطي بواسطه الناموس موت مين هو موسى طلب ان يرى الله ولم يستطع عشان كده ختم الحته بكلمه ايه الله لم يره احد قط كل العهد القديم ما شافوش لكن احنا شفناه شفتوا ازاي في الاسم الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر وكلمة خبر يعني وضح يعني اعلن يعني اعلن جوهر الله واعلن بهاء الله وكان هو رسم هذا الجوهر وكان هو صورة هذا المجد الابن الوحيد في طبيعته الوحيد في طبيعته طب في مقامه قدام يوحنا كان ايه يقول لك الذي صار ايه قدامي طب وفي مقامه في السماء الذي في حضن الاب حضنه عارف حضنه يعني ايه يعني جواه يعني جواه يعني الجوهر هو خبر يعني اعلن يعني اظهر بالنسبة لينا شهادة يوحنا امام تلاميذه ثم ينتقل للنقطة الاخرى لشهادة يوحنا امام مجلس السنهدرين كان فيه في المشنة بتاعة اليهود الباب الخامس يقول لك ان مجلس السنهدرين يتكون من 71 عضو اعضاء مجلس السنهدرين من ثلاث فئات الفئة الاولى الكهنة ورؤساء الكهنة الحاليين والمعتزلين دي فئة الفئة الثانية رؤساء الشعب من اللاويين الفئة الثالثة الكتبة دول ثلاث فئات يتكون منهم مجلس السنهدرين ثلاث فئات يتكون وبيبقوا سبعين عضو ورئيس الكهنة هو الايه الرئيس المجمع يوحنا مشيت وراه ناس كتيرة انشهر اعلانه الاولاني كان قدام تلاميذه طب عايزين يشوفوا في شهرته الناس مشيت وراه وابتدت تمشي وراه وتسأل عنه علشان كده هذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولويين ليسألوه من أنت بيسأل يوحنا قالوا له طبعا لما تحصل حاجة دينية لازم الرئاسة الدينية تعمل ايه تتحرك ولازم تحط تقرير وبعدين قال يوحنا ده راجل عظيم ويوحنا كان مقبول لانه كان بينادي بالناموس ما ناداش بحاجه غير الناموس غير حاجه جديده بس اللي هي ايه المعموديه معموديه الميه والمعموديه بتاعه الميه دي معروفة في العهد القديم من أقوال الآباء ومن التفاسير إن المسيا لما هيجي هيعمد بماء. وكان معروف إن قبل المسيا هيجي إيليا أو واحد من الأنبياء لأن موسى النبي هل سيقيم لكم الرب إلهكم نبيا مثلي من وسط إخواتكم له إيه؟ اسمعوا. فكانوا بيقولوا إن في نبي هيجي يتقدم مين؟ المادية فلما بعث يسألوه يقول كده اعترف ولم ينكر وأقر شوفوا بقى واحد غير يوحنا المعمدان والنجم بتاعه بدأ يظهر والناس بالآلاف بتجري وراه ومجلس السنهدرين اتهزل له ومجلس السنهدرين جاي يسأله انت مين؟ والمسيح هو لسه ما كانش عرفه يعني ما كانش شافه لان زي ما انتم عارفين ان هو المسيح ارتقط هو في بطن امه بعد كده اه هو اتربى في البرية والمسيح اتربى في الناصرة وما كانش فيه صلة ايه بينهم وبعدين ظهر في سن الثلاثين ولسه المسيح ما ظهرش ولا اتعمد فقبل المعمودية جم بيسألوا انت مين انت المسيح لم يمكن واقر واعترف اني لست انا المسيح عظيم يوحنا فعلا راجل انسان عارف مسؤوليته وعارف الرسالة اللي ارسل ليها الله فسألوه اذا ماذا طب قول لنا على شخصك احنا منتظرين المسيح وشخصيتك تبين انك انت المسيح لكن لانك راجل شجاع جدا ما شفناش اشجع منك
فعلا طبيعته شجاعة يقف لهرودس الملك ويقول له هرودس
مش يتعدى الملك ولا جلس الملك لا يحق لك كده على طول ان تاخذ امراه اخيه وعارف ان دي فيها قطع رقبته لكن يقف ويقولها عشان كده شعب اسرائيل كان معجب بيوحنا المعمدان بل استطيع اقول لكم ان حتى هيرودس كان معجب بيوحنا المعمدان وعلى فكره
هيرودس لما قطع رقبة راس يوحنا المعمدان كان غصب عنه
واتحط في كورنر حط فيه الشيطان لكن اضطر يخضع عشان كرامته وذاته لكن هو كان بيخاف واول ما ظهر المسيح هيرودس قال ده يوحنا المعمدان قام من الاموات كان خايف جدا منه وافتكر ان هو ظهر تاني عشان كده كان شخصيته قوية لكن رغم قوة شخصيته لم ينسب مجد لذاته اعترف لم ينكر أقر إني لست أنا المسيح السؤال الأول إيليا أنت أنت إيليا فقال لست أنا يوحنا المعمدان جاء بروح ايليا لكنه لم ياتي بذات ايليا في المجيء الاول للمسيح كان لابد ان يتقدم ايليا المسيح فايليا تقدم المسيح في المجيء الاول في شخص يوحنا المعمدان يروح مين ايليا لكن في المجيء الثاني هيتقدم مين ذات ايليا لابد ان ياتي ايليا قبل المجيء الثاني ياتي ايليا بذاته في المجيء الثاني وجاء المعمدان بروح ايليا في المجيء الاول تقول لي اشمعنى اقول لان في تشابه بين الاثنين ده عكس البريه وده عكس البريه ده متبسل وده متبسل ده كان بيلبس الجلد على حقويه وده كان بيلبس الجلد على حقويه ده وقف قدام اخاب الملك وده وقف قدام ايه هرودس الملك فكانت الصفات مشتركة بينهم الصفات مشتركة بينهم حتى رسالة ايليا كانت رسالة توبة كان بينادي للتوبة ان كان الرب هو الله فاعبدوه وان كان البعل هو الله فاعبدوه نفس الرسالة بتاعت يوحنا المعمدان التوبة قد وضعت الفأس على اصل الشجرة ابتدى ينادي بالفصل كل شجرة لا تأتي بثمر تقطع وإيليا قطع كل أنبياء السواري وكهنة البعث قطع 400 و450 عشان كده بيسألوه فقالوا له إيليا أنت فقال لست أنا مش أنا إيليا النبي أنت النبي أنت النبي بالألف واللام النبي هو اللي قال عليه موسى النبي فيقيم لكم الرب إلهكم نبيا من وسط إخوته والنبي ده عند اليهود اللي هو يتقدم المسيح مش يجي بعد المسيح ولازم يأتي من وسط إخواتهم يعني من شعب إسرائيل وله اسمعوا ايليا قال لهم كده موسى النبي قال لهم كده من وسط اخواتكم له ايه اسمعوا عشان كده المسيح لما جه يتعمد بعد كده قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له ايه له اسمعوا نفس الكلام اللي قاله موسى هو اللي قاله ايه الروح النبي فاجاب لا مش انا النبي ده فقالوا له من انت لنعطي بقى حطوه بقى جاوب عن نفسك انت بتكلمنا بلغة مفهمة من أنت لنعطى جوابا للذين أرسلوا ماذا تقول عن نفسك
فقال أنا صوت صارخ في البرية نتقابل بها الأسبوع القادم إن شاء الله الله قدر يبارك حياتنا ومتعنا تفضل بالصلاة